أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة دورة الاستعداد لرمضان 1444 هجرية طبعا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا بدري شوية ب- من وجهة نظر البعض وإن كنا أنا شايف إن احنا برضو ما زلنا متأخرين يعني لكن آه، البداية اللي احنا يعني بدري نسبيا دي بتدينا فرصة كبيرة جدا إن إحنا نخطأ ونصوب هذه الأخطاء نخطئ ونصوب هذه الأخطاء ونقوم ونقع براحتنا آه، لأن في مازال بفضل الله وقت قبل رمضان فكتير من الشباب يعني اللي بدأ معانا الدورة بدأ يشعر بأحيانا إنه بيقصر في آه، بعض العبادات اللي احنا اتكلمنا عنها ومن الأول اتكلمنا على علو الهمة وأوراد قيام ليل وأوراد آه، ذكر وأوراد استغفار وأوراد قراءة قرآن واتكلمنا على حاجات كتير جدا فهو بدأ إنه إيه يحس ان الموضوع وسع منه في حاجات وقعت منه أه بقول للناس اللي عندها هذا الاحساس ابشر ده شيء صحي جدا وكويس جدا لان الوحيد اللي ما بيغلطش اللي هو ما بيشتغلش وانت بالفعل ما كنتش بتعمل حاجه قبل الدوره ولما جت الدوره حسيت انت مقصر ليه لانك بدات تهتم بدات تعمل بدات ت- تراقب نفسك تراقب اوقاتك تراقب اذكارك تراقب اورادك فبدات تحس ان في تقصير هذا الشعور بالتقصير معناه ان انت بتتحسن وبتسير الى الامام وبتراقب نفسك وبدات ان انت تحسن من اورادك وتحسن من صلاتك وتحسن من عباداتك فبدات تشعر في بعض التقصير بالنسبه للي انت بتطمح للوصول ليه اما لو كنت بتقارن باللي انت كنت عليه قبل الدوره هتحس ان انت تحسنت كتير جدا فاللي عنده الشعور ده ان هو وقع ان هو احبط ان هو كسل ان هو مش على المستوى المطلوب بقول له ده علامه صحيه جدا انك بدات تسير الى الله بقلبك وقلبك سابق جوارحك فجوارحك مش لحقاك لانها مش واخده على هذه الهمه العاليه فانت حاسس بالتقصير لكن الحمد لله دي علامه صحيه جدا فدي رساله بوجهها لكل الذي شعر بالتقصير او بان هو مش على المستوى المطلوب بقول له دي علامه صحيه جدا وابشر ودي حاجه كويسه جدا آه، بنفرح بيها تمام اه آه، اللي عايز يرسل الرابط لاي حد يرسله عادي جدا المحاضره مفتوحه للجميع واحنا منزلين اصلا الرابط على صفحه الفيسبوك وعلى كل ال social media فاللي عايز ينشر ينشر براحته جدا مفيش اي مشكله خالص آه، فدي النقطه الاولى نقطه ان هي علامه صحيه آه، ندخل بقى في لقاء النهارده لقاء النهارده يا جماعه بنتكلم على موضوع خطير جدا جدا جدا ومهم جدا وهو اسرار السبق الى الله عز وجل احنا طبعا سميناه سر السبق آه، او سر السباق آه، لكن هو مش سر واحد هي اسرار كثيره جدا طبعا البعض بيعترض على انها ليست اسرار يعني بعض الناس لما هنتكلم ان شاء الله آه، يقول طب ما دي مش اسرار دي حاجات معروفه في القران وفي السنه صحيح بلا شك هي ليست اسرار بالمعنى ان محدش عارفها ليس هذا هو المعنى المقصود لكن معناها انها تغيب عن كثير من الناس فهي اسرار لمن آه، لم يبحث لمن لم يتضلع من القران والسنه لمن لم يهتم بهذا العلم ويا شباب في نقطه يعني قبل ما نتكلم في هذه الاسرار آه، بحب اقولها الا وهي ان درس زي بتاعنا ده او زي دروس كتير من اخواننا من الدعاه ليست هي الغايه ولكنها هي البدايه يعني انا لما باجي اتكلم معاك عن آه، فضائل آه، الاعمال في اسرار السبق الى الله سبحانه وتعالى في آه، كيف تكون من اهل الله الذين هم اهل القران اهل الله وخاصته آه، اما اجي اتكلم معاك في اي من هذه العلامات الفارقه في حياه الانسان وفي علاقته بالله انا مجرد آه، بشاور لك على نجم في السماء مجرد بصف لك الطريق مجرد بشاور لك للطريق الذي نريد انا وانت ان نسلكه يعني انا مش سابقك ولا حاجه انا زي زيك بالظبط بس احنا بنشاور على هذا الطريق عشان نبدا نسلك فيه انا وانت فلا تكتفي بالسماع لا تكتفي بالتلذذ لا تكتفي بالتاثر لابد من العمل لابد من المتابعه لابد من المراقبه احنا بالظبط عاملين واحنا مع بعض في هذه اللقاءات وفي هذه الدوره وغيرها من اخواننا الدعاء اللي احسن مننا بيعملوها احنا مجرد بنغرس بذره لابد ان احنا احنا بس بنغرس نغرس البذرة وهذه البذرة التي غرسناها لابد أن تسقيها وترويها وتتابعها إيه، وتش... يعني انت عارف اللي بيزرع زرعه بيقعد يشيل بقى الايه الافات عنها ويشيل الحاجات الضاره من حواليها ويديها اسمده وكيماويات عشان تنمو بالظبط هذا التعاهد وهذه ال- ال- المدارسه وهذه المتابعه لابد تكون في حياتك العمليه في حياتي وفي حياتك انا بنصح نفسي قبلك يعني ما تفكروش يعني وما انا وما ابرئ نفسي يعني مش بقول الكلام ده ان انا احسن منكم او ان انا سابقكم او ان انا مثلا بعمل الكلام ده وانتم مقصرين لا كلنا مقصرين كلنا محتاجين نفعل هذه الاشياء بس انا بذكر نفسي واياكم يعني فمحتاجين ان احنا نتعاهد هذه النبته الصغيره لتصبح شجره كبيره وتثمر هذه معاهده ما حدش هيعملها لك ما حدش هيعملها لي لنا ولا انت انت وانا لازم نعملها بنفسنا لازم احنا بنفسنا نتعاهد هذا الايمان نتعاهد هذه المعاني الايمانيه التي يفتح الله عز وجل بها علينا في هذه اللقاءات والمدرسات المباركه لابد نتعاهدها بالبحث والمحاسبه والمراقبه يعني احنا كلمنا في الدروس السابقه بنذكر في بعض اللقاءات مثلا في النص معاني معاني جليله جدا زي حسن الظن بالله زي التعلق بالله زي الخلوه مع الله زي ذكر الله سبحانه وتعالى زي النهارده هنتكلم عن موضوع الذكر ده بشكل عميق شويه محدش بقى هيجي يذكر لك انت لابد انت اللي تذكر لابد انت اللي تحاسب نفسك وتقعد كده اقعد بيني وبين نفسي انا ذكرت الله قد ايه النهارده فدي مقدمه مهمه جدا حبيت ان اقولها قبل ما نبدا في هذه الاسرار السر الاول او المبدا الاول في السير الله سبحانه وتعالى اللي اخترناه معانا طبعا الاوليه هنا اوليه ان انا اللي بقولها الاول يعني مش ان هي الاول في الكتاب والسنه لا اوليه في الدرس معانا يعني لكن ما بديش لا اولويه لشيء يعني وان كان لو هندي اولويه فرقم واحد ده هو الاولويه فعلا وهو أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان وطبعا الكلمة دي مش كلمتي دي كلمة ابن قيم رحمه الله تعالى قال الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان طيب لما نقول الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان هذه الكلمة الجليلة العظيمة العميقة ماذا يقصد ابن القيم بها ومن شرحها من العلماء بعده ايه موضوع الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان والله بيقولك العلماء إن حالنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أحوال يعني الناس اللي بتسير إلى الله بالعبادات واحد من ثلاثة يا إما إنسان يسير بقلبه وجوارحه يعني إنسان اجتمع فيه حسن النية وحسن العمل اتبع فيه الإخلاص والمتابعة فهو يعلم أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى فيستحضر النية الصالحة بقلبه ويعمل بجارحته فسمع مثلا أن الذكر ده من أفضل الأعمال فبدأ يستحضر يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه فجمع بين الجارحة والقلب سمع ان الصيام ده من افضل الاعمال وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان كلها ويصوم شعبان الا قليلا وان رجب من الاشهر الحرم التي يستحب فيها الصيام ان العمره في شعبان لها فضل والعمره في رمضان لها فضل والعمره في رجب لها فضل لانها من جمله فضائل الاعمال فبدا ان هو يستحضر النيه الصالحه ويروح يعمل عمره يروح يذكر الله سبحانه وتعالى يزيد من ورده في القران يبقى اذا الانسان ده جمع بين حاجتين عمل القلب وعمل الجوارح وهذا بأسمى المراتب الإنسان اللي جمع بين عمل القلب وعمل الجوارح ده هو أعلى واحد في السير إلى الله سبحانه وتعالى الثاني اللي بعده اللي هو نفسه يعمل هذه الأعمال وعنده النية الصالحة لكن مش قادر يعمل جوارحه مش مساعداه ما عندوش القدرة المادية أن يروح يعمل عمرة ما عندوش القدرة البدنية أن هو يصوم آه وإلى غير ذلك فهو بقلبه مع الأول هما في الأجر سواء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قال وهم عائدون من الغزوة قال ما سرتم مسيرا والغزوة كانت بعيدة والصحابة سافروا ومشوا وتعبوا والغزوة أصلا ربنا سبحانه وتعالى سماها ساعة العسرة لأن هي كانت عسيرة جدا والكلام ده كله والنبي صلى الله عليه وسلم راجع فقال للصحابة إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم زيهم زيكم بالظبط شاركوكم الأجر فالنبي الصحابة استغربوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حبسهم العذر دول كانوا ناس مشاركين بقلوبهم ساروا الصحابة بأبدانهم في الجهاد في سبيل الله ورأوا هذه المشاق ورأوا هذه المتاعب وكان في صحابة تانيين يسيرون معهم بقلوبهم حبسهم العذر فلذلك الاثنين اتساووا في الأجر رغم ان ايه ان التاني ما عملش حاجة ببدنه يبقى اذا الطريق والله هنا بقى ابن القيم جاب القاعدة دي الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان ليه؟ لأن الثاني مع صحة القلب وصحة النية وصحة استحضار هذا هذا العمل وهذا الثواب خد نفس الأجر كامل خد الأجر كامل جدا كامل تماما ليه؟ لأنه صار إلى الله بقلبه طيب المثال الثالث بقى اللي هو بيقطع أو الثالث السائر الثالث الذي يسير بجوارحه دون قلب وهذا عمله مردود الإنسان اللي هو بيعمل أعمال بنية فاسدة أو بيذكر بقلب غافل له والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إن الله لا يقبل من قلب غافل له الإنسان اللي بيذكر وهو مش هنا بيقول بلسانه فقط فهذا لا يقبل الله عز وجل منه هذا هذا الذكر وكذلك الذي ينوي نية فاسدة بيرائي بهذا العمل بيستحضر رؤية الناس إليه بيستحضر التفات الوجوه إليه بيستحضر إن الناس تتكلم عنه إن الناس ينشروا مقاطعه إن الناس يزيد عدد الفولورز عنده هو ده نيته يعني هي نيته هذه وفقط برضو إحنا يعني مش عايزين نكون مثاليين ونقول إن محدش بيفكر يعني لابد ما تفكرش في هذه الأمور لا هو طبيعي إن الإنسان يبقى يفرح بانتشار دعوته بزيادة عدد المتابعين بزيادة عدد من باب انتشار الخير من باب أن هذه عاجل بشر المؤمن أن هذا من الفتح بس ما يبقاش دي نيته ما يبقاش نيته أن هو بيعمل ده عشان الناس تحبه عشان الناس تسمعه عشان الناس تعرفه عشان الناس تلتفت إليه بل هذا يحبط العمل بكلية نسأل الله السلامة والعافية فإذا يبقى القاعدة الأولى الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان وكلمنا الأول على مسألة أنواع السير إلى الله وإن أفضلها وأعلاها وأسمى المراتب السير إلى الله بالقلب والجوارح معا طيب إيه الدليل أيضا على هذه القاعدة يعني ابن القيم جاب الكلام ده منين أو العلماء جابوا الكلام ده منين موضوع أن القلب هو المعول عليه في السير إلى الله جابوا استدلوه من حديث جميل جدا جدا للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث ده طبعا الناس اللي بتدرس معانا في العقيدة له تفاصيل كتير بنتكلم فيها وهو حديث البطاقة ايه حديث البطاقة ده الحديث ده ان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن رجل يأتي يوم القيامة رجل يعني لو جينا يعني نسقط حاله على حال المسلمين ممكن يكون من أسوأ الناس في المعاصي ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هذا الرجل يبسط الله عز وجل له يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا مد البصر من الذنوب تخيلوا واحد قدامه سجل من الذنوب مد البصر يعني شوف انت نظرك يجيب لحد فين لما تقف ممكن عينيك تجيب مثلا لو قدامك اسفلت ممكن على الاسفلت ده تشوف مثلا على مدى كيلو 2 كيلو تخيل يعني دي المسافه اللي عينك ممكن تجيب اخرها تخيل ان واحد سجل بالطول ده ذنوب لا ده مش سجل واحد ده 99 سجل مد البصر من الذنوب تخيل الراجل ده عمل ايه يعني تخيل ذنوبه قد ايه نسأل الله السلامة والعافية تخيل الذنوب دي قد ايه طيب ثم يسأله الله عز وجل يوم القيامة ألك حسنة ألك عذر فيقول لا ليس لي حسنة ولا عذر طيب الراجل اللي ملوش حسنة ولا عذر ده متوقع ايه خلاص بقى هيؤخذ إلى النار فربنا سبحانه وتعالى يقول له لك حسنة وإنك لا تظلم ربنا يقول له لا انت ليك حسنه والحسنه دي انت مش هتتظلم هتتحط فيؤتى ببطاقه يعني تخيل الاولين دول 99 سجل سجل سجلات كبيره انت عارف لما تروح السجل المدني كده ولا تروح يجيب لك سجلات بقى انت عارف الملفات الكبيره دي اللي عليها تراب اللي مليانه ضخمه اللي مليانه اسماء وبيانات دي تخيل سجل الواحد مد البصر مليان بقى كتابه مكتوبه جواه من الذنوب ويتحط قدامه بطاقه عارفين يعني ايه بطاقه عارف لما تجيب كارت معايده كده او بطاقه صغيره حاجه كده صغيره خالص مكتوب فيها لا إله إلا الله فوضعت البطاقة يقول النبي عليه السلام فطاشت بالتسعة وتسعين سجل مد البصر من الذنوب السؤال بقى وده السؤال اللي احنا بندرسه في العقيدة واللي هو معانا النهاردة ايه الفرق بين الراجل ده وعصاة الموحدين الذين دخلوا النار يعني يعني هو كان بيقول لا إله إلا الله صح وفي ناس كتير دخلوا النار وكانوا بيقولوا لا إله إلا الله مش في ناس من الموحدين من المسلمين يعني هيدخلوا النار ولا مفيش في ناس كتير هتدخل النار من المسلمين طيب الناس دي مش كانت بتقول لا إله إلا الله زي الراجل ده اشمعنى الراجل ده لا إله إلا الله بتاعته طاشت بالتسعة وتسعين سجل لمد البصر من الذنوب وغيره ما طاشتش بيها وغيره صقلت الذنوب على لا إله إلا الله فدخل النار ايه الفرق اللي هو شروط لا اله الا الله اللي هي اعمال القلوب لو جينا اصلا زي ما اختنا دكتوره اسراء بتقول كده حقق شروط لا اله الا الله شروط لا ده طبعا كلام العقيده يعني شروط شروط لا اله الا الله لما نحللها وندرسها اصلا بالله كلها ايه كلها اعمال قلوب الصدق واليقين والقبول والعلم واليقين والقبول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله المحبه كلها اعمال ايه صدق اخلاص يقين محبه للنبي عليه الصلاه والسلام محبه لله كلها ايه اعمال قلبيه يبقى اذا اللي رجح وثقل لا إله إلا الله في ميزان هذا الرجل هو قلبه هي أعمال قلبه التي إيه طاشت بالتسعة يبقى الحقيقة الرجل ده كان في قلبه سير إلى الله في قلبه شيء وقر من الإيمان طاشة ب 99 سجل من الايه من الذنوب مد البصر وليس هذا لكل الناس مش كل الناس بلا الله بتطيش بالذنوب بتاعتها لا في ناس معاها لا إله الا الله وذنوبها بتثقل وبتدخل النار والعياذ بالله صح يا شباب يبقى إذا بنستدل بالحديث ده على إيه بقى على السير إلى الله بالقلوب إن لا إله إلا الله مع الراجل ده معناه كلمة واحدة ومع كل المسلمين زيه زيهم لكن كان معاها من معاني وأعمال القلوب ما ثقلت في الميزان جميل يا شباب وطبعا زي ما انتم عارفين احاديث كتير انا مش هطول في النقطه دي كتير وان هي كانت يعني مهمه جدا وعظيمه جدا وزي ما قلت لكم هي تعتبر اعظم الاسرار والقوانين والقواعد اللي بنتكلم عليها النهارده هي سير الله بالقلوب بس عشان ما تستغرقش اللقاء كله فبنختصر ونقول ان ايضا من هذه ال ال يعني الادله على هذه القاعده قول الصحابه عن سيدنا ابو بكر الصديق ما سبقكم ابو بكر بكثره صيام ولا صلاه ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا وأشار الراوي إليه إلى قلبه يبقى سيدنا أبو بكر سبق الصحابة بإيه؟ بالتصديق هو أصلا سمي الصديق بإيه؟ بالتصديق والتصديق ده عمل إيه؟ عمل قلبي بإيمانه وزن إيمان أبو بكر بالأمة فرجح إيمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سبقهم بقلبه فإذا الموضوع لا الموضوع خطير وطبعا زي ما أنتم عارفين أيضا إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فالقلب محل نظر الرب وهنا يا شباب دايما بقول كلمة يعني هي ثقيلة على نفسي ولازم تبقى ثقيلة عليكم لما نستحضرها تخيل لو انت خارج للناس انت خارج للناس ولابس آه، يعني الجلابية بتاعتك وانت خارج كده او التوب اللي انت لابسه او القميص اللي انت لابسه اتقطع او اتوسخ وقع عليه حاجة وسخته انت خارج كده رايح تقابل ناس او رايح تصلي او رايح الشغل بتاعك ووقع عليك نسكافيه ولا وقع حي- حاجه على على قميصك او على التيشيرت بتاعك او على الجلابيه بتاعتك هتقدر تروح تقابل الناس بالمنظر ده هتقدر الناس تنظر ليك وتشوفك بالمنظر المتسخ ده هتقدر تروح وانت جلابيتك مقطوعه ومنتوشه او كده ولا هتبقى مكسوف ومحرج والله المثل الاعلى هذا حال قلوبنا مع الله قلوبنا متسخه بالذنوب بالمعاصي يعني الكوبايه النسكافيه اللي وقعت على على الجلابيه دي زيها زي بالنسبه للقلب زي معصيه انا عملتها فالمعصيه دي وسخت قلبي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء صح فانا لما بعمل ذنب بتقوم على طول ايه قلبي بيت والله عز وجل ينظر الى هذا القلب فالا نستحي من الله عز وجل من نظر الله عز وجل لقلوبنا يعني انا زي ما قلت لكم والله من بدايه اللقاء انا والله ما ابرئ نفسي انا اول ملام بهذا الكلام وانا اول واحد بعاتب نفسي بهذا الكلام مش بقول لكم انتوا وحشين وانا حلو لا انا اول واحد مخاطب بهذا الكلام ف يعني ما اذنب الا استحي من الله مما فعلت الا استحي من نظر الله عز وجل الى قلبي فامر يستحق ال- المراجعه والتامل امر يستحق الوقوف مع النفس ان الله عز وجل ينظر الى القلب الكلمه دي آه، كبيره كبيره قوي كبير قوي يعني ان انت تبقى تعلم ان الله عز وجل ينظر الى قلبك وتنجسه بالذنوب وبالغفله وبالمعاصي وبهذا الخرق يعني فعلا موضوع محتاج نسال الله ال- ال- اليقظه والعافيه طيب آه، والحاجه الاخيره مش هطول عليكم فيها وهي قول النبي عليه الصلاه والسلام الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله قلب كما يقول ابن القيم ايضا انتوا عارفين أنا بحب ابن القيم دايما وبحب كلامه لأن كلامه مستقى من الكتاب والسنة يعني كان يقول القلب مع الجوارح كالملك مع إيه؟ مع الرعية فإذا صلح الملك خلاص الرعية هي- هيستجيبوا الأمر كذلك القلب القلب هو ملك الجسم فالقلب لو صلح خلاص صلح الجسد كله طبعا في تفاصيل كتير في الكلام ده بس الوقت لا يسعنا والا كل واحده من دول محتاجه محاضره لوحدها محتاجه جلسه لوحدها نتكلم فيها بس احنا دورتنا مختصره كلها 10 لقاءات فما فيش يعني ايه آه، ما هيش سلسله مثلا 100 حلقه ولا حاجه عشان نقعد نتكلم براحتنا لا هو يا دوبك رؤوس اقلام كده فخلاص يعني نكتفي بذلك في النقطه الاولى وهي السير الى الله عز وجل بالقلوب لا بالابدان النقطه الثانيه اللي مهمه جدا ومحتاجين ان احنا برضو مش هطول معاكم فيها وهي لا تؤثر احدا بحظك من الله احيانا كتير ب- الناس بتفهم الإيثار غلط وإن ممكن آه، يعني أسيب حاجة من ديني آه، لأجل أحد آخر وده فهم آه، محتاجين نعدله لأن لا نؤثر أحدا بحظنا من الله إزاي الكلام ده انتوا عارفين طبعا ال- قصص كتير معانا بس زي ما اقول لكم اللقاء مبني على الاختصار لان في قواعد كتير لما سيدنا جابر بن عبد الله آه، اقترع هو وابوه عبد الله بن حرام على الجهاد في سبيل الله وكان سيدنا عبد الله بيحب جابر جدا ابنه الوحيد الولد الوحيد يعني عنده بنات وده الولد الوحيد فكان هو ال- يعني ايه ال- زي ما بيقولوا الحيله يعني هو اللي بيشيل المسؤوليات وهو اللي بيعمل له كل حاجه وهو ال- اللي بيسعى على البنات ولاده واخواته يعني اخوات جابر اللي هم اولاد سيدنا عبد الله وهو اللي هيجوزهم وهو اللي بيساعده في النفقه وفي العمل و و- فكان بيحبه حبا جما ويريد اسعاده فلما جاءت الغزوه وده معنى عالي قوي يعني تسابقوا في ال... في السعي الى الشهاده الى نيل مرضات الله الى القتل في سبيل الله تخيلوا الناس بت... يعني بتتسابق في التضحيه احنا دايما نتسابق في الدنيا نتسابق في ال... هم يتسابقون في التضحيه مش كل واحد بيزق التاني لا ده هم الاثنين عايزين يطلعوا للجهاد في سبيل الله فاق- فاقترعوا ما ينفعش الاثنين يطلعوا هيسيبوا البنات لمين فهيسيبوا اخواتهم البنات لمين فاقترعوا فالقرعة جت على سيدنا عبد الله وصدق الله فصدقه الله فهو اللي خلاص هيخرج للجهاد فبكى سيدنا جابر وحزن حزنا شديدا فقال له عبد الله أبوه والله لو كانت غير الجنة لآثرتك بها لو كانت حاجة تانية غير الجنة آه، كنت هديها لك بس لا الجنة أنا أولى بيها فلا تؤثر أحدا بحظك من الله يعني آه، انا مش عايز اضرب امثله كتير عشان ما اضيعش الوقت عليكم لكن لابد ان انت في رمضان من الوقت وفي رمضان وفي حياتك كلها في حاجات ما ينفعش ان انت تؤثر احد بحظك من الله ما ينفعش ان انت مثلا وليكن يعني انا بقول لكم مش عايز اضرب امثله كتير عشان ما تفهمش غلط آه، تبقى مثلا آه، شايف في حاجه في مصلحه حد دنيويا مثلا وانت مصلحتك الدينيه في غيرها فتترك دينك لاجل مصلحه غيرك او دنيا غيرك وان كان غيرك ده ابنك او زوجتك او امك او ابوك طبعا مش بنتكلم عن البر ومش بنتكلم عن النفقه الواجبه ومش بنتكلم على تربيه الاولاد ما بنتكلمش على الحاجات الاساسيات بنتكلم على الرفاهيات يعني بقاش مثلا ولادي مثلا عايزين يخرجوا يتفسحوا وده حقهم طبعا بس انا بتكلم على الرفاهيه الزائده ان هم عايزين يخرجوا يتفسحوا كل يوم فانا عشان افسحهم كل يوم اقوم مثلا ايه اضيع حظي من القيام ومن الصيام واوراد من القران عشان بفسح عيالي وللاسف انا شفت نماذج كده هو عشان يعطي لاولاده مزيدا من الرفاهيه يترك طلب العلم ويترك ال- ال- الدعوه الى الله ويترك قيام الليل ويترك ما يبقاش عبد صالح يبقى عبد عادي ما يبقاش حتى مصلح وينزل للصالح لا ينزل للعادي خالص اللي هو بيعمل الفرائض وكده ليه عشان يرفه اولاده وزوجته ويفسحهم ويخرجهم وده وان كان ماجور على ما يفعله لكن هذا ليس فقه الاولويات إيه، ده انا بتكلم بقى على المستحبات فما بالك بالمعاصي فما بالك باللي بيعمل بيعصي الله عز وجل وبياخد ولاده في اماكن حرام او يسمعهم اماكن حرام او يفسحهم فسح حرام او او او ويترك حظه من الله آه، شفت ناس تركوا الحج الحج عشان مراته ما تزعلش يا اخي ايه اللي انت بتعمله ده يقول انا م- اصل مراتي ما عادش تحج وانا ما عادش حججها فانا مش هحج عشان مراتي ما تزعلش انا شفت واحد كده انا بقيت مصدوم يعني لا تؤثر احدا بحظك من الله انت وجب عليك الحج ومعاك فلوس الحج وهي ربنا يرزقها ان شاء الله ادعي لها في الحج ان هي تحج وربنا يرزقها الحج ففي ناس بتؤثر غيرها بحظها من الله وده ليس من فقه الاولويات لابد ان انت تعقل ماذا تفعل افرض انا مت هتقول لربنا ايه اما ربنا يسالك ما حجتش ليه وانت كنت قادر على الحج هتقول لربنا ايه هل هذا عذر يعذر به الى الله سبحانه وتعالى ال- المعنى بقى او ال- الحاجه اللي هنتكلم عليها التل- القاعده الثالثه اغتنم العبادات السهله اغتنم الغ... آه، بيسموها الغنيمه البارده اغتنم الغنيمه البارده آه، اغتنم العبادات التي يسرها الله عز وجل على عباده وفي هذا ال- ال- المضمار يعني وفي هذا المكان من أول وأعظم هذه العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى لأن الذكر يا شباب آه، هقول لكم مثال في أول موضوع الذكر ده مهم جدا جدا والمثال ده انا شخصيا اتاثرت بيه جدا لما فكرت فيه يعني انا سمعت طبعا من الدكتور حازم آه، شومان الله يحفظه آه، كان بيقول في مره كنا قاعدين مع بعض فبيقول لو لو انت آه، في بلد والبلد دي الحاكم بتاعها او الملك بتاعها وزع على الناس شرايط تسجيل كل يوم الصبح تستلم شريط تسجيل تحطه تحط الشريط في التسجيل وتفضل تسجل كل اليوم وفي اخر اليوم تسلم الشريط تتفرغ وكل كلمه ثناء قلتها على الملك وكل كلمه استحسان وكل كلمه حمد وشكر ليه يديك عليها 10 دولار تخيلوا يا شباب فعلا لو ده بيحصل معانا هيبقى حالنا عامل ازاي ده الناس مش هتبطل ثناء على الملك اللي عطيهم الشريط ده ليل نهار ده في ناس ممكن ما تاكلش ولا تشرب ولا تشتغل ولا تنام عشان تزود عدد الثناء والحمد والس- و- والذكر لهذا الملك عشان ياخد دولارات ده, ده الكلمه ب 10 دولار يعني لو قلت الملك ده انسان كويس ده فاضل ده ده ما فيش حد زيه كل واحده من دول ب 10 دولار ده انا مش هبطل بقى ده انتوا عارفين الدولار بكام النهارده انتوا عارفين الناس عايشه ازاي انتوا عارفين الناس بتشتغل كام عشان تاخد آه، 1000 جنيه في الشهر ولا 2000 جنيه ده مش هتبطل ثناء على الملك ولله المثل الاعلى الله الملك الحق بيديك على كل كلمه ثناء وذكر وتسبيح وتحميد وبيديك ايه عشر حسنات الحسنة الواحدة لا تقوم لها الدنيا مش عشرة دولار ده عشر حسنات هتيجي يوم القيامة عشان حسنة واحدة تبيع دولاراتك وذهبك واللي وراك واللي قدامك وأطيانك وعماراتك لو عندك أي حاجة هتبيعها بل مراتك وولادك وزوجتك وأهلك وأبوك وأمك وأخوك هتبيعهم عشان حسنة واحدة صح؟ طيب يبقى المفروض يبقى حالنا إزاي مع ذكر الله سبحانه وتعالى والملائكة تحصي مش مش شريط تسجيل ده الملائكة تحصي ما يلفظ من قول اللفظ الواحد إلا لديه رقيب عتيد فعبادة سهلة جدا والله عز وجل يعطيك عليها ما لا يعطيك أحد من العالمين فالمفروض يبقى حالنا ازاي يعني احنا لو فكرنا فعلا في المثال ده تفكير عميق كده احنا المفروض ما نبطلش ذكر المفروض لساننا ده ما يوقفش لحظه ده اسهل عباده بتعملها وانت ماشي وانت قاعد وانت رايح وانت جاي وانت في المواصلات وانت في الشغل وانت في الدراسه وانت في اي وقت انت تذكر الله سبحانه وتعالى فتؤجر اجر لا تتخيله ل- ده لذلك النبي عليه الصلاه والسلام عرف الصحابه الكلام ده فقال لهم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليك مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقهم آه، فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة إيه يا رسول الله العمل اللي أحسن من الجهاد في سبيل الله ومن نفقة الذهب ومن نفقة الفضة و النبي عليه وسلم يقول أزكاها عند مليككم يعني أحب وأزكى الأعمال عند الله الصحابة سألوا إيه العمل ده يا رسول الله قال ذكر الله فذكر الله عبادة سهلة يحبها الله وعبادة من أسهل العبادات طب يا شباب هو محدش فيكم فكر إزاي الذكر يبقى أفضل من الإنفاق ومن الجهاد ومن الكلام ده كله ليه لأن الذكر فعلا لا يطيقه إلا قلب معلق بالله لان اصلا يا شباب الذكر الذكر في حقيقته يعني حقيقه اللغويه يعني الذكر هو هو جاي منين؟ الذكر جاي من التذكر انك على بالك الشيء ده فبتذكره يعني يقول لك ذكر الشيء يعني افتكره صح؟ طب اما تطبق الكلام ده على على الله سبحانه وتعالى معناه ان ربنا في قلبك ربنا في قلبك يعني دايما مستحضر معية الله مستحضر مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى مشاهدة أفعال الله فعمال تفكر كده وتقول سبحان الله لأنك بتتفكر في عظمة الله بتقول الحمد لله لأنك بتفكر في نعم الله بتقول آه، الله أكبر لأنك تستحضر عظم قدر الله سبحانه وتعالى فعمال تقول سبحان الله والحمد لله وتستحضر توحيد الله وأنه لا شريك له ولا يستحق أن يعبد إلا الله وتقول أحب الذكر لا إله إلا الله فعمال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جت منين؟ جت من إن قلبك فعلا مستحضر قلبك عايش فمفيش واحد يقدر يعمل ده بجد إلا واحد عايش مع الله مفيش واحد يقدر يفضل يذكر الله ليل نهار ويذكر الله في كل الأوقات ويذكر الله في كل الأحوال إلا وهو قلبه مع الله فدي يا شباب حقيقة الذكر في المعنى حقيقة الذكر في الإيه في الباعث حقيقة حقيقة الذكر في النتيجة لذلك كان أحب الأعمال إلى الله والذكر طب ده أحب الأعمال إلى الله والذكر طب ايه ثمرة الذكر بقى ايه ثمرة واحد قلبه عايش مع الله ولسانه يذكر الله قال الله عز وجل وأنا معه إذا ذكرني لو ربنا معاك هيكون ناقصك ايه لو ربنا معاك هتكون محتاج ايه لو ربنا معاك فمن عليك إذا كان الله معك فمن عليك إذا كان الله معك بالمعية والحفظ والتأييد والرعاية والولاية فمن تحتاج فمن من تخاف فلذلك الذكر يا شباب عمل عظيم جدا جدا جدا عمل محتاج ان احنا نراجع حالنا مع الله في الذكر الذكر كمان قال عنه النبي عليه السلام وده من أعظم الأحاديث في باب الذكر قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون وفي فيديو هينزل لكم ان شاء الله على القناه بعد بعد اللقاء عن الذكر واسمه غريب شويه ممكن تستغربوه اسمه الذكر والسياره البوغاتي لانه سباق سبق الى الله هتسمعوا ان شاء الله الفيديو هتفهموه ان شاء الله فيديو جميل جدا هيعجبكم باذن الله ومن الفيديوهات اللي انتشرت جدا يعني عدى ال 3 مليون مشاهده وشافوا ناس كتير وده من فتح الله سبحانه وتعالى لان هو مش مش مش يعني مش توفيق من نفسي ولا ان انا اللي كويس لا هو حاجه ربنا فتح بيها ليه لانه بيتكلم عن معنى صادق جدا وعن معنى عظيم جدا وهو معنى السبق الى الله لما تبقى تشوف النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال قال الحديث ده امتى النبي عليه الصلاه والسلام كان ذاهب وعدى على جبل الجبل ده يقول عنه الشراح يعني بتوع الحديث انه كان جبل متفرد كان جبل متفرد يعني متفرد يعني مفيش جبل زيه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات طيب يعني ايه موضوع المفردون ده بقى فالصحابة من الشراح بتوع الحديث من من السياق بتاعه يعني قالوا المفردون زي الجبل كده الجبل ده ما كانش فيه زيه فالمفردون دول اللي ما فيش زيهم ما فيش زيهم في ايه بقى هو هنا المعنى بقى ما فيش زيهم في ايه فاختلفوا او الشراح قالوا معنيين المعنى الاول انفردوا بوسيله توصلهم الى الله ليس مع غيرهم مثله يعني معاهم حاجه بتوصلهم لربنا ما فيش حد معاه زيها اللي هي ايه بقى اللي هي الذكر فالذكر هو هو سر السبق الذكر هو الوسيله التي توصلك الى الله باسرع ما يمكن أسرع وسيلة توصلك إلى الله عز وجل في السباق هي ذكر الله عز وجل ليه؟ لأن زي ما قلنا سهلة ممكن تعملها في كل الأوقات ممكن تملى حياتك كلها بالذكر ممكن حياتك كلها تبقى ذكر وعبادة و سبق إلى الله وأنت ما بتعملش حاجة وأنت قاعد زي ما أنت كده لسانك اللي بيتحرك طيب دي التفسير الأول التفسير الثاني بقى المفردون قالوا الذين أفرضوا الله مش هما المفردون بقى المفردون مش معاهم حاجة منفرد منفردين بها على الناس لا ده أفراد الله عز وجل في قلوبهم أفراد الله بالحب أفراد الله بالإخلاص أفراد الله بالإرادة أفراد الله بأنه الأول فليس في قلوبهم أول منه أنه الكبير فليس في قلوبهم أكبر منه أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة فأفردوا قلوبهم بالتوحيد وده معنى عالي جدا جدا فكانوا مفردون ليه؟ لأنهم لما أفردوا الله عز وجل بالمحبة وبالإخلاص وبالمعية وبكل المعاني دي ظهر الذكر على قلوبهم عشان كده كنت بقول لكم الذكر في معناه أصلا بادئ من جوه بادئ من القلب ثم يخرج على اللسان فلذلك لما كانوا مفردون بقلوبهم ذكروا الله كثيرا كانوا ذاكرين الله كثيرا واضح شباب المعنى ده فمش هنطول اكتر من كده في موضوع الذكر لكن احب اقول حاجتين كده بسرعه ان البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفي في روايه ان لها ازيز حول العرش تذكر بصاحبها شوف يا شباب الحته دي جميله قوي تخيل كده لما تستحضرها ان انت لما بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الكلمات ده هي بتصعد إلى الله وتذكر بصاحبها والعرش يعني إيه؟ يعني الكلمات دي تروح عند العرش وتذكرك عند الله الكلمة دي أنت بتقولها تروح تذكرك عند الله ليه؟ ليغفر لك ليرحمك ليكون معك سبحانه وتعالى بحفظه ومعيته وولايته فعظيمة جدا آخر حاجة في موضوع الذكر هو طبعا الموضوع طويل وفي كلام كتير بس انا بقول لكم احنا النهارده يعني بناخد قبسات كده في الايه في القواعد الجميله دي والا كل واحده ما تستحق لقاء لوحدها ان لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه هنا لفته جميله قوي احنا طبعا في العقيده ال- الشباب اللي بيحضروا معانا العقيده اتكلمنا على لا حول ولا قوه الا بالله في مدلولها العقدي على اثبات المعيه وان العبد يفعل وانه مستعين بالله في فعله ولا يتحول الا بقوه الله والكلام ده كله لا انا هقول لكم بقى على لفته تانية فائده تربويه جميله جدا هو النبي عليه الصلاه والسلام اصلا قال الحديث ده امتى حد عارف النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه امتى حد عارف الموقف النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الحديث ده في موقف يعني تربوي جدا جدا جدا وهو لما نزل قول الله عز وجل ومغانم كثيرة تأخذونها الصحابة كانوا السيدة عائشة تقول ما شبعنا إلا بعد خيبر ما شبعنا من الخبز الشعير إلا بعد خيبر يعني كانوا آه، التغير الاقتصادي في حياة الصحابة هو المغانم الكثيرة بتاعت خيبر التغير الاقتصادي اللي هو نقل الصحابة نقلة كبيرة جدا كلهم كانت بعد فتح خيبر وربنا اللي وعدهم كده وقال ومغانم كثيرا تأخذونها في يوم بقى فتح خيبر وهم رايحين يفتحوا خيبر الصحابة مستنيين بقى المغانم الكثيرة ومستنيين الكنوز بتاعة خيبر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وهم في طريق ودي كان دلالة تربوية جدا إن الكنز اللي الناس بتجري وراه شوف بقى والسبق ورايحين وخيبر والدنيا فتحت فعلا بعد خيبر هناك ما هو أعظم منها كنوز الجنة وهو لا حول ولا قوة إلا بالله وهو كنز من كنوز الجنة وكنز من كنوز الدنيا في التوكل والارتباط بالله وإثبات الصفات الجليلة لله سبحانه وتعالى طيب آه، هنكتفي كده بنقطة الذكر وإلا فيها لسه كلام كتير آه، لكن في آه، كلام تاني يعني يستحق ان احنا آه، ما نسيبوش او في قاعدة رابعة وهي قاعدة عبادة الأذكياء ايه عبادة الأذكياء دي يا شباب عبادة الأذكياء هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الثمرة المباركة الشيء اللي بيضاعف أعمالك الشيء الذي إذا أخلصت فيه تلقى الله عز وجل بأعمال لا تتخيلها بثواب لا تتخيله يعني نسأل الله القبول الناس اللي اللي بتعمل أعمال دعاء اللي نشروا الإسلام الدعاء اللي مثلا آه، سمعه ملايين من البشر الدعاء اللي أسلم على إيدهم مئات الألوف واحد زي آه، الدكتور عبد الرحمن لما دعا في أفريقيا وأسلم على إيده ألوف مئات الألوف من البشر دكتور عبد الرحمن الصميت لو تعرفوه أكيد سمعتوا عنه يعني ف يعني نسأل الله أن يتقبل منه ونحسبه والله حسبه من المخلصين يعني ولا نزكي على الله أحدا لو ربنا تقبل منه وجي يوم القيامة ويلاقي ملايين من البشر أو على الأقل مئات الألوف من البشر أعمالهم كلها في ميزانه بل وأولادهم وأحفادهم لأنهم بقوا مسلمين تخيل الراجل ده في ميزانه قد إيه من الثواب مش بنتكلم عليه هو يعني نسأل الله أن يتقبل منه لكن اللي في هذه المنزلة هذه المنزلة من الدعوة يجي يوم القيامة يلاقي أعمال غير متخيلة لذلك الدعوة إلى الله شجرة مباركة شجرة مباركة أنت كلمة واحدة ممكن تقولها تدعو إلى الله عز وجل بها بل مش شرط ان انت تقولها ممكن تساعد احد الدعاة في تحضير درس تساعده في النشر تساعده في العمل تنشر على الفيس تنشر على اليوتيوب تنشر على ممكن كلمة واحدة تنشرها الله عز وجل يفتح بها قلوبا لا تتخيلها يعني مش بس الانسان اللي بيقول اللي زي ب- بالعكس ممكن اللي بيقول ده يبقى يبقى هو اللي واخد ال- ال- الريسك كله هو اللي واخد المشاكل كلها هو اللي بيعاني من الرياء هو اللي بيعاني من العجب هو اللي بيعاني من الشهرة هو اللي بيعاني وانت اللي ورا الكاميرا اللي محدش شايفك اللي اللي بتعمل اعمال محدش شايفها وبتساعد في التحضير او بتساعد في النشر او بتنشر الدرس بعد ما ينزل او بتعمل الكلام ده كله محدش عارفك محدش عارفك فهيبقى عملك خالص لوجه الله عز وجل هو ممكن يروح النار بسبب رياءه وعجبه والكلام ده كله وانت تدخل الجنه وتاخد مليارات الحسنات التي لا تتخيلها بسبب لذلك أنا بشجع دايما الشباب إن هم ينضموا لفرق العمل الدعوية في أي مكان مش بقول لك تعالى معايا أنا أصلا الحمد لله م- يعني معايا ما يكفيني باذن الله سبحانه وتعالى بس أنا مش بقول الكلام ده عشان حد يقول لي انت بتقول الكلام ده عشان نيجي معاك لا والله الحمد لله مستوره يعني انا بقول لك عشان اشترك ليك انت والله مش عشان مش بقول لك تعالى معايا انا دور دور هتلاقي موقع زي طريق الى الله محتاج دور هتلاقي زي الدكتور حازم بيفتح كل شويه فرق عمل زي الدكتور احمد عبد المنعم زي اي حد اي حد الشيخ دكتور حسن الحسيني إيه، ال- اي حد يدعو الى الله حاول تدعمه حاول تدعمه تبقى معاه بتصميم بنشر بفيديو ب- تبقى admin group تبقى اي حاجه انتص... ان... ان... يعني إيه، انتسب لفرق الدعوه الى الله فهي فرق الجهاد في سبيل الله وفيها والله ثواب لا تتخيله انا زي ما بقول لك ممكن الداعيه نفسه يصاب بمرض قلبي او عجب او رياء نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا جميعا وجميع الدعاء و- ونحسن فيهم الظن جميعا انهم يعني من المخلصين بس بقول لك ممكن يعني على افتراض لان انتوا عارفين اول من تسعر بهم النار ثلاثه اولهم عالم وقارئ للقران ومجاهد في سبيل الله فلما واحد دول كلهم كانوا دعاء الى الله واحد دعا في مجال النفقه واحد دعا في مجال العلم وواحد دعا في مجال الجهاد كلهم اصلا بينشروا الاسلام يعني فعشان كده بقول لك ممكن الداعيه اللي انت بتساعده ده يبقى هو عمله حابط مالكش دعوه انت ليك الثواب ده بالعكس انت كل اعماله دي في ميزان حسناتك وهو ممكن يروح النار وانت تخش الجنه بس نسال الله سبحانه وتعالى ان انتوا الاثنين تبقوا في الجنه ان شاء الله وتبقوا في اعظم المنازل بس انا بقول لك يعني حتى لو كده ده بالعكس انت في مكان والله لا تتخيل فضله لا تتخيل فضل من يدعو الى الله ولا يعرفه احد لذلك الشافعي دايما كان يقول وددت لو ان كتبي انتشرت ولا يعلم من ولا يعلم من قائلها ليه لان بالعكس الشافعي كان ذكي جدا وكان من عباقره الدنيا ومن ونحسبه من المخلصين يعني كان آه، بالعكس لما العلم بتاع الشافعي ينتشر ومحدش عارفه لا ياخد رياء ولا عجب ولا جدال ولا مشاكل بالعكس العلم هينتشر ويصل كذلك أرى والله أعلم أن كل من يعمل في فرق دعوية يأخذ والله ثواب إن شاء الله بإذن الله يعني آه، إحنا بنحلف يعني على حسن الظن وال- آه، والغلبة يعني مش آه، لا نعلم يعني اللي بيحصل بس بياخد ثواب إن شاء الله لا يتخيله لان اعمال الدعاة دول كلهم في ميزان حسناته فشارك بالدعوه الى الله مش لازم تبقى داعيه مفوه اللي هو بيتكلم مش لازم تبقى صاحب المايك ممكن تبقى بتشارك باقل شيء باقل شيء يسير تفريغ درس آه، تفريغ محاضره ان انت تجمع ماده دعويه ان انت تنشر ان انت تكتب post ان انت تنشر link ممكن حاجات بسيطه اللي انت لا تتخيلها دي يجي من وراها حسنات مليارات لا تتخيلها فشارك بالدعوه الى الله طب دلوقتي احنا بنتكلم عن فضل الدعوه بصفه عامه لكن هل انا ينفع اكون داعيه ده لابد ان انت تكون داعيه بس مش الداعيه اللي هو اللي بيمسك المايك لابد تكون داعيه باعمال تانية كتير زي ايه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى اولا طبعا زي ما انتم عارفين ان الدعوه الى الله هي احسن الكلام وربنا اللي قال كده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله والدعوه الى الله عباده الاذكياء زي ما احنا قلنا لان انت ممكن النهارده مهما اجتهدت هتجيب كام ختمه في رمضان يعني تتخيل يعني لو عملت زي الامام الشافعي وختمت كل يوم ختمتين ودي طبعا استثناء لمن بمثل علم وفقه وحفظ الشافعي يعني مش كل الناس تعرف تجيب ختمتين بتدبر ده مستحيل اصلا الا مع افزاز زي الامام الشافعي فالامام الشافعي كان بيجيب في اليوم ختمتين وده طبعا يعني استثناء زي ما بقول لكم يعني 60 ختمه صح 60 ختمه في رمضان انت لو كلمت 60 واحد يختموا كل آه، يوم جزء واحد مش هياخد منهم ساعه هتاخد نفس 60 ختمه وانت قاعد في بيتك ما قريتش الا جزء واحد يعني انت لو جبت 60 واحد من اصحابك او من معارفك وتابعتهم ان هنقرا كل يوم جزء ونختم ختمه واحده بس في رمضان وكنت اولهم طبعا اول واحد فيهم بتعمل الكلام ده وتابعتهم يوميا يعني اختار 60 واحد من معارفك ما بين زمايلك واصحابك واخواتك والكلام ده كله وجيرانك وزوجتك واولادك والكلام ده كله قول لهم هنقرا جزء واحد كل يوم وتابعهم كل يوم قرات يا فلان جزء النهارده قرات الجزء النهارده اللي ما قراش آه، فكره هتيجي تبص تلاقيك جبت 60 ختمه اللي كان الامام الشافعي بيجيبهم وانت ما عملتش حاجه شويه رسائل على الواتساب شويه مكالمات شويه آه، تذكير وخدت نفس 60 ختمه بل ممكن تاخد اكتر من الكلام ده بكتير جدا ان الموضوع ما يبقاش على قد ان انت آه، خدت 60 ختمه بتوع اصحابك ده انت ممكن تعمل تنشر مقطع تنشر فيديو تتابع ناس تعمل group على الفيسبوك تعمل group على الواتساب ويخشوا مئات وتلاقي المئات دول كلهم في ميزان حسناتك مش شرط تكون داعيه المايك ممكن بعمل بسيط تتابع الناس وتاخد الكلام ده فلذلك الايه الدعوه عباده الاذكياء طب ليه احنا بنتكلم دايما او ليه انا اخترت ان احنا نتكلم على الدعوه وعباده الاذكياء في هذا الموسم اللي هو دخول رمضان ورمضان نفسه لان في رمضان وفي هذه المواسم بيبقى فيه خاصية وميزة كبيرة جدا غير طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ابواب الجنة والناس بتكون مقبلة على الله وربنا بيقبل على ناس ويقبل منهم الدعوات آه، بيبقى فيه حاجات تانية مهمة جدا وهي ان رمضان بيئة ايمانية متكاملة فانت بتدعو الناس الى الدخول على الله في هذه الايام واصلا الناس مقبله على الله الناس البيئه مهيئه يعني ايه اللي بيصد الناس على اصلا الدخول الى الله سبحانه وتعالى يا اما البيئه اللي حواليه مش مساعدها بيئه فاسده يا اما هو همته آه، واقعه وبيعاني من معاصي يا اما في فتن حواليه دي كلها المعوقات المعوقات دي كلها المعوقات دي كلها تزول في رمضان فتلاقي الانسان نفسه مقبل عايز ي- عايز يتوب عايز يرجع الى الله البيئه اللي حواليه مقبله مفيش معاصي حواليه المعاصي بتقل جدا الشياطين مكبله الفتن قليله ال- الناس صايمه الناس قايمه جمعيه العباده اللي بتحصل في رمضان الناس كلها بتصوم الناس كلها بتقوم الناس كلها بتتسحر الناس كلها بتصلي فيبقى انت بتغتنم اقوى فتره ايمانيه للانسان وبتاخد بايده الى الله سبحانه وتعالى فلذلك الدعوه الى الله في هذا الوقت مهمه جدا ال- من الحاجات المهمه جدا والخطيره واللي تتعلق بباب الايمان والقضاء والقدر وطبعا آه، اخواني واحبابي اللي بيدرسوا معايا القضاء والقدر هيبقوا واخدين بالهم من النقطه دي جدا ان مقادير الخلائق تكتب في ليله القدر ربنا قال كده فيها يفرق كل امر حكيم يا شباب احنا داخلين على ليله عظيمه جدا ما عادش بينا وبينها الا ايام يعني بينا باقي الوقت حوالي آه، 40 يوم ورمضان شيل منه اول 20 يوم 60 يوم وهتدخل على اعظم ليله في ال- في السنه كلها 60 يوم وهتدخل على الليله اللي هيتكرر فيها مصيرك السنه الجايه كلها مقاديرك بتاعه السنه الجايه كلها هتتكتب في ليله قدر يعني لازم ال 60 يوم الجايين دول نعد ليله القدر هتعد بايه انت عايز تدعو الله عز وجل بايه مقادير السنه بتتكتب رزق السنه بيتكتب فتح السنه بيتكتب حفظ القران في السنه الجايه كلها هيتكتب دعوتك الى الله هتتكتب آه، طلبك العلم هيتكتب برك لوالديك هيتكتب رزقك الديني ودنيوي هيتكتب طب كيف تغتنم هذه الليله لابد ان انت لذلك الدعوه الى الله في هذا الوقت ممكن تدعو الى الله انسان والانسان ده يدعو الله عز وجل في هذه الليله ان يغير حياته ويقبل توبته فتتغير حياته 180 درجه بعد ما كان انسان ضايع يقول يا رب اقبلني ربنا يقبله في ليله القدر ياخد ثواب اعمال كبيره وياخد مستقبل باهر من الحسنات والثواب فاحنا داخلين على طاقه القدر زي ما بيقولوا يعني فلابد ان احنا نستعد لهذا الامر طيب بسرعه باختصار كده ازاي بقى نغتنم هذا الموضوع رتب هتعمل ايه في بيتك تسابق مع اهلك في القران والصدقه والذكر وغيرها رتب هتعمل ايه مع جيرانك ممكن تبقى تعمل مطويات تحطها على باب البيت تعمل لافتات تعمل يعني في فكره طبعا انا قلت الكلام ده بتفصيل في درس تاني ممكن ابقى احط لكم اللينك بتاعه اسمه الدعوه الى الله في رمضان ممكن تبقى تحط مثلا بعض اخواننا عمل 30 ورقه بعدد ايام الشهر يوم 1 رمضان 2 رمضان لحد 30 رمضان وطبع في كل ورقه حديث من احاديث فضائل الاعمال وحطها في دوسيل اللي هو الشفاف ده على باب العماره بحيث الناس وهي خارجه كل يوم يحط لهم الايه الحديث بتاع اليوم حديث يوم 1 رمضان حديث 2 رمضان لحد 30 رمضان كل يوم الناس كل اللي خارج وداخل عمارته بيقرا الحديث فضل عمل لعل الله عز وجل يشرح قلوبهم كل الناس اللي ساكنه في العماره معاك 100 واحد ب- نسائهم باطفالهم بزوارهم بالناس اللي خارجه واللي داخله بيقراوا هذا العمل فده حاجه بسيطه مش محتاجه انك تبقى مفوه ولا ماسك مايك ولا معاك امكانيات رهيبه ده هم 30 ورقه هتطبعهم ب 30 جنيه ولا حاجه 30 ورقه تطبعهم وت- وتحطهم في دوسيه بس وتسيبهم هم اللي يتكلموا دي بنسميها الدعوه الصامته الناس هتدخل تقرا وتخرج تقرا وكل الناس دي ان شاء الله في ميزان حسناتك فده مثلا مثال من امثله دعوه الجيران توزيع هدايا تعزمهم على افطار دعوه المسجد تحاول تشجع الناس على انها تيجي المسجد انت مش شرط تبقى داعيه في المسجد هتتكلم بلسانك ممكن توزع على الناس في المسجد مثلا على الفطار حاجه حلوه تيجي على الفجر حاجه حلوه قبل الفجر قبل اذان الفجر يعني بحيث يجوا قبل الفجر مبكرا يتسحروا او يجوا على الفطار يفطروا او رتب هتعمل ايه في رمضان من الان عشان تدعو في المسجد هتجيب مطويات توزعها هتجيب آه، مطويات دعويه او كتب دعويه تحطها في المسجد للناس اللي طالعه واللي خارجه هتعمل ايه في الدعوه الى الله في المسجد في الشارع اللي انت فيه ممكن وانت رايح تصلي راجع هتعلقوا مطويات هتعلقوا حاجات هتقول للناس تعالوا صلوا معانا هتذكر جيرانك واصحابك القرايب والشغل هتوزع عليهم هدايا هتعزمهم كل دي افكار انا قايلها بالتفصيل في محاضره تانية ممكن تبحثوا عنها اسمها الدعوه الى الله في رمضان بس انا بقول لكم مجمل موضوع الدعوه فده كان السر الرابع في الطريق الى الله وهو الايه الدعوه الى الله في تفاصيل اكتر من كده بس مش عايز اطول عليكم لان ما عادش معانا وقت كتير السر الخامس اغتنم نومك اغتنم نومك او اغتنم طولة عمرك طبعا يا شباب احنا آه، عندنا موضوع النوم ده موضوع خطير جدا ليه لان كلنا بننام من 6 ل 8 ساعات صح كده يعني من ربع الى ثلث يومك بتقضيه في النوم فاغتنم نومك يعني إيه اغتنم نومي تخيل ان يجي يوم القيامه ثلث عمرك ضايع في لا شيء عاده من العادات عملتها اللي هي النوم وخلص الموضوع على كده اللي هي عاده ليس فيها نيه تخيل النوم ده يا جماعه موضوع موضوع خطير موضوع محتاج الاهتمام ازاي لو نمت على نيه صالحه وبصفه صالحه فنومك عباده فلذلك شوف حاجه بسيطه جدا زي دي هتخلي تلت عمرك عباده لله عز وجل تلت عمرك كانك كنت بتصلي اللي هو ازاي بقى اللي هو هتنام على نيه صالحه وبصفه صالحه الاثنين دول يعني ايه على نيه صالحه وبصفه صالحه على نيه صالحه انك تنوي نوايا النوم هو النوم له نوايا اه بنام ليه بنام ان انا اعطي لجسدي حقه بنام عشان استريح فاريح جسدي استعدادا للعباده الاخرى اللي جايه بعدها يبقى يعني انا بريح جسدي بعد العباده وبهيئه للعباده الجايه بنام حتى استيقظ لقيام الليل لصلاه الفجر فطبعا الكلام ده الصفه الصالحه دي النيه الصالحه دي مش هتيجي الا بصفه صالحه اللي هو ما بقاش نايم عن صلاه ما بقاش نايم عن طاعه ما بقاش نايم وانا مقصر في حق من الحقوق ما بقاش نايم بشكل خاطئ فاذا لابد من نيه صالحه وصفه صالحه ايه تاني في الصفه الصالحه ان انا انام كما كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم اشوف بقى عبادات النبي عليه الصلاه والسلام عند النوم او الاذكار النوم انام وانا متوضئ انام على جنب اليمين اشوف سنن النبي عليه الصلاه والسلام في النوم وكلها حاجات مش هتاخد منك دقائق عشان تعملها يعني الموضوع بالكتير هياخد منك نص ساعة أو ربع ساعة قبل النوم عشان تعمله كامل لو جبت كل يعني كل فضائل وأذكار وعبادات النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم وتحول تلت عمرك إلى عبادة فعشان كده بقول لك ده سر من أسرار السبق لأن ناس كتير بيضيع تلت إيه تلت عمرها في الهوى اغتنم تلت عمرك اغتنم تلت عمرك بانك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذكار ايه قبل النوم كان بيقرا بصور ايه قبل النوم كان بيتوضا ازاي قبل النوم كان بينام بانهي صفه بينام بانهي نيه انوي نية صالحة ونم بصفة صالحة تغتنم طول عمرك ودي حاجات ناس كتير بتغفل عنها فده سر من أسرار السبق إلى الله عز وجل معانا نقطتين هقولهم بسرعة وهي الحسنات الجارية وطبعا على رأسها اللي احنا قلناها هي الدعوة إلى الله اللي اتكلمنا عنها ومنها الصدقة الجارية منها العبادات السمت الظاهرة زي اللحية زي النقاب زي الحجاب مش شرط النقاب الحجاب الإسلامي بصفة عامة انت لما بتلبسي حجابك وتنزلي الشارع بتاخدي ثواب بتاخدي ثواب كل من دي حسنة جارية كل من رآكي بتاخدي ثواب عليه ان شاء الله تاخدي ثواب ان انت اولا حجبتي عنه الفتنة انه ما شافش منك حاجة تفتنه وتاخدي ثواب ان انت دعيتي الى الله ان ده هو السمت الاسلامي فلازم حجابك يبقى على سنة النبي عليه السلام وسنة ازواج المؤمنين كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لما تعملي كده خروجك من البيت انت طبعا مش هتخرج الا الضروره والا الاصل وقرنا في بيوتكن خارجه تتعلمي خارجه تشتري حاجه خارجه تعملي حاجه فخروجك هذا بهذه الصفه هو عباده لا تؤجري عليها طول ما انت بره وحسنه جاريه لكل من راك وكل من اقتضت بك وكذلك السمت الاسلامي انك تبقى انسان شكلك مسلم اللي يشوفك كده يقول ده مسلم مفيش في في ايده سجاره مفيش في في ايده حاجه ذهب لابسها مفيش لبسه ما فيهوش حاجه خارجه ولا حاجه حرام ده بالنسبه للراجل يعني وبالنسبه للست الحجاب الاسلامي الشرعي لما تخرج بهذه الصفه فخروجك عباده ودي صدقه جاريه دي واحده من الصدقات الجاريه ان انت تشارك في الصدقات الجاريه كحفر بير كسقيا الماء كشراء كرسي مثلا للمسنين شراء كرسي في مسجد شراء مصاحف شراء كتب لطلب العلم شراء كتب لتحفيظ القرآن شراء كل دي افكار كتير كنا قلناها في باب تاني في حلقه تانية بس مش عارف هنعرف نجيبها لكم ولا لا ان شاء الله لما نجيبها لكم في الاعمال الجاريه الدعوه الى الله عز وجل اكيد ودعوه المسلمين ودعوه غيرهم دي بلا شك من الحسنات الجاريه اخر حاجه هختم بيها وهي علو الهمه في طلب الوصول الى الله او علو الهمه في في السبق الى الله علو الهمة في السبق إلى الله إن أنت تصدق الله في نيتك تصدق الله عز وجل في نيتك إزاي الكلام ده هحكي لكم قصة سريعة كده وهختم بيها وهي قصة سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أنس لم يشهد بدر كان عنده عذر كان في تجارة كان في أو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لما خرج غزوة بدر ما كانش غزوة كانوا رايحين يجيبوا العير فجاء النفير كانوا جايين فاكرين إنها قافلة هيجيبوها والموضوع سهل ففوجئوا بإيه زي ما انتم عارفين مش هدخل في تفاصيل الغزوه يعني ان القافله مشت وجه الجيش من ايه من قريش أو من مكة فلما سيدنا أنس حصل الموقف ده وهو ما كانش في بدر زعل جدا جدا جدا جدا على فوات هذا الثواب العظيم ونزلت الآيات تشيد بأهل بدر وسورة الأنفال بقى و... والصحابة بقى بقوا فرحين جدا من هذه الم... والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل ده سيدنا أنس بيسمعه وهو مش من أهل بدر فزعلان ومتأثر فقال والله لئن أراني الله عز, وال... عز وجل مشهدا آخر يعني جيت غزوة تانية كنت أنا فيها ليرين الله ما أصنع هذا الصدق وهذه الهمة العالية هي اللي احنا عايزين ندخل بها رمضان ليه؟ لأن احنا ضيعنا رمضانات كتير لأن احنا عملنا معاصي كتير من رمضان اللي فات رمضان ده لأن احنا عدى علينا أو فاتنا ثواب كبير فنقول بقى بينا وبين نفسنا كده والله لئن أشهدني الله رمضان ليرن الله ما أصنع إن شاء الله نقولها بينا وبين نفسنا كده عزمة من عزمات الجهاد جهاد النفس عزمة من عزمات الدخول على الله ليرين الله ما أصنع قولها بقلبك ليرين الله ما أصنع سيدنا أنس بن النضر بقى لما دخل غزوة أحد وبعدين حدث بقى الانهزام اللي في آخر المعركة فانقسم الصحابة اللي رمى السيف وقال قتل رسول الله فما أصنع من بعده واللي وطبعا ثلث المنافقين رجعوا المدينة والكفار بدأوا يقتلوا في صحابة النبي عليه السلام وقتلوا سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من خيرة الصحابة منهم حمزة رضي الله عنه وارضاه الشاهد بقى سيدنا أنس في الموقف ده وهو كان بيقول لا يرن الله ما أصنع عمل إيه قال اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء اللي هم مين اللي هم الكفار وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء اللي هم الصحابة اللي رموا السيف وقال ماذا تفعلون قالوا قتل رسول الله انتوا عارفين كان أشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل يعني فقال الكلمة الخالدة الكلمة الرهيبة قال وما تفعلون بالحياة من بعده موتوا على مثل ما مات عليه نبيكم والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه لما يكون ده شعارنا في رمضان لا يرين لا يرين الله ما أصنع وتدخل رمضان وتلاقي اللي حواليك متخاذلين في العبادة أو مش مساعدينك أو الجو حواليك مش ملائم وتشوف الإعلام المضلل اللي مالي الدنيا تفاهات ومسلسلات وضلال وفسق وفجور تقول اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء شياطين الإنس والجن اللي بيحاولوا يضلون الناس عن رمضان وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء الناس التي تخاذلت عن العبادة وواها لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة دون رمضان وده اللقاء اللي إن شاء الله هنختم بيه الدورة إني لا أجد ريح الجنة دون رمضان وانطلق في طريقك إلى الله إلى أن تحقق ما يرضى الله عز وجل به عنك نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول لي ولكم والتوفيق للعبادة التي يرضى الله عز وجل بها عنا اللهم تب علينا نتوب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وتوفنا وأنت راض عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته